قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز كتاب الله العزيز ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يفهمنا من القرآن وأن يعلمنا من القرآن إنه على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من البرهان في إعجاز القرآن نتحدث عن برهان جزي- جديد على إعجاز هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للعالمين البرهان اليوم والإعجاز اليوم يتعلق بالسياق والسياق الذي أقصد أحبتي في الله هو سياق الآيات القرآنية فكل آية في كتاب الله عز وجل لها سياق ولها سباق ولها لحاق ومن أعظم الخطأ أنك تقتطع آية من كتاب الله عز وجل وتفسرها بعيدا عن سياقها بل إنني أقول كل حرف في كتاب الله عز وجل في كلمة كل حرف في كلمة في جملة في آية في سورة في كتاب الله عز وجل إنما لها سياق تفسر على ضوء هذا السياق ونتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن سياق آيات سورة الحج الذي بدأناه في الأسبوع الماضي ونستكمله بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا متحدثين وسامعين آيات سورة الحج التي تتحدث عن تطور الجنين في بطن أمه تقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ما مناسبة أن يأتي الحديث عن الأرض وعن همود الأرض وإحياء الله تعالى للأرض بعد آيات تتحدث عن تطور خلق الجنين في بطن امه وتطور هذا العمر عمر الانسان منذ نزل من بطن امه طفلا وحتى يموت مارا بمرحله الطفوله ومرحله الاشد ومرحله الا يعلم من بعد علم شيئا وطوال هذه المراحل هو معرض لان يتوفى في اي مرحله من هذه المراحل التي ذكرت في الآية الكريمة هذا هو موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم مناسبة الحديث عن الأرض جاء ذكره بعد الحديث عن تطور الجنين في بطن أمه ما المناسبة؟ يعني كيف نفهم هذا السياق؟ وهذه دعوة أحبتي في الله إلى أن يعني نتأمل الآية في سياقها وأن نربطها بما قبلها من سياق من سباق وبما بعدها من لحاق هكذا يفهم القرآن الكريم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من قرآننا وأن يرحمنا رحمة من عنده وأن يعلمنا من لدنه علما كما علم الخضر عليه السلام الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الأرض هاملة احنا هنتكلم الأول عن آية الأرض ونشوف المناسبة بينها وبين الآيات التي قبلها وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الهمود حالة ما بين الحياة والموت ترى الأرض هامدة يعني حالة من حالات الأرض ما بين حياة كاملة وما بين موت كامل فلا هي ميتة ولا هي حية هذا هو معنى الهمود في اللغة في هذه المرحلة مرحلة الهمود ينزل الله عز وجل على الأرض الماء فيحدث لها ثلاثة أو ثلاثة أحداث جسام كلها تدل على قدرة الخالق جل وعلا الحدث الأول اهتزت الحدث الثاني ربت الحدث الثالث أنبتت من كل زوج بهيج طبعا اهتزاز الأرض ما هو يعني ما هو يعني ايه اهتزت الأرض اهتزاز الأرض المذكور في الآية الكريمة من سورة الحج معناه أن حبيبات الأرض حبيبات التربة حبيبات التراب تهتز هذا لماذا أقول هذا الكلام لكي أفرق بين اهتزاز الأرض وبين زلزلة الأرض زلزلة الأرض تحرك القشرة الأرضية كتلة واحدة بالزلزلة سواء كانت الزلزلة التي نراها أو بعد ذلك سنتحدث بمشيئة الله عز وجل إن بارك الله في الوقت عن زلزلة يوم القيامة يبقى الاهتزاز غير الزلزلة اهتزاز الذي حدث في التربة اهتزت يعني حركة اهتزازية تحدث في حبيبات التربة اللي هي الجزيئات الدقيقة اللي قطرها كما يقول علماء الجيولوجيا 2 من ألف من المليمتر يعني يقل قطر حبيبة الأرض الأرض حبيبات تربة يقل قطرها عن 2 من الألف من المليمتر أما الزلزلة الزلزال اللي بيحدث طبعا من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل كثرة الزلازل ونحن رأينا وأحسسنا وشعرنا بالزلازل رأي العين وأحسسنا بالأرض تميل من تحت أقدامنا في بداية التسعينات هنا في مصر وفي كثير من بلاد الإسلام زلزال إيران وسوناما زلازل كل يوم زلازل وأعاصير وسيول وبراكين وكلها رسائل من الله عز وجل تحمل مختلف المعاني رسائل ابتلاء رسائل عذاب رسائل عقاب دائما رسائل الله عز وجل للبشر تحمل معاني كثيرة جدا ولا يستأثر أحد بمعنى واحدا بمعنى واحد لهذه الأقدار الربانية وإنما تحمل معان كثيرة كل يأخذ من هذه المعاني ما يخصه المهم أن الزلزال عبارة عن تحرك طبقات القشرة الأرضية كتلة واحدة دي مش اهتزاز بقى دي زلزلة دي زلزال طبعا بعد كده البراكين والسيول ده مش موضوعنا ولكن عايز افرق بين هزه ال- حبيبات التربه اللي هي خاصه بالنبات وبين الزلزله ده الفرق طبعا حبيبات التربه لما زي ما قلت الحجم بتاعها يقل القطر بتاع الحبيبه عن 2 من الالف من المليمتر يعني حاجه دقيقه جدا جدا بيتكون ال- او تتكون حبيبات التربه من طبقات من السيليكا والالومنيوم دي حاجه كيماويه وبعدين المهم عندنا في الموضوع هنا ان حبيبات التربه بتحمل شحنات كهربائيه ده الجديد بقى حبيبات التربه بتحمل شحنات كهربائيه سالبه او موجبه حسب نوع الارض يبقى الوقت بالنسبه للحجم بيقل قطرها عن 2 من الالف من المليمتر وبالنسبة للتكوين بتتكون من طبقات من الألومنيوم والسيليكا وبالنسبة لكهربية الحبيبات التربة هذه الكهربية يعني ايه كهربائية يعني مكهربة يعني فيها شحنات سالبة وشحنات موجبة هذه الشحنات تبع لنوع الأرض يعني ممكن تكون الأرض تربتها بتحمل شحنات سالبة وفي تربة بتحمل آه، حبيباتها شحنات موجبة ازاي بيحدث الاهتزاز ببساطة شديدة وبين- وبدون الدخول في يعني قضايا جيولوجية وعلمية خطيرة وده منهجنا في هذه الحلقات أن نبسط المعلومة ونخرج بعظة وبعبرة تقربنا من فهم كتاب الله عز وجل وبالتالي من إحياء الإسلام وقضايا الإسلام من خلال هذا الكتاب العزيز وأحب أن أذكر مرة أخرى قبل أن نخوض في الحديث أن هذه الحلقات أحبتي في الله آه، حلقات في التوحيد يعني إيه حلقات في التوحيد؟ يعني أول أبواب أول أبواب الدخول لقضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل أول بند تخش بيه في قضية التوحيد القضية التي قامت من أجلها السماوات والأرض وقام من أجلها سوق الجنة والنار وقام وخلق الله من أجلها الخلق وأنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الله من أجلها الرسل قضية قضية حياتك قضية حياتك الأساسية مش بقول ال- الرئيسية لا قضية حياتك الوحيدة التي تسير بها في هذه الحياة قضية أن توحد الله عز وجل فلن ينجو يوم القيامة بدخوله الجنة وبتزحزحه عن النار إلا الموحدون ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الموحدين يبقى هذه دي نبذة بسيطة قبل أن نخوض نتكلم عن توحيد الله عز وجل عن طريق العلم بالله عز وجل وعن طريق معرفة الله عز وجل ازاي بيحدث الاهتزاز عن طريق الشحنة الكهربائية ديت فيه تأين بيحصل ببساطة شديدة بين الماء النازل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فبيحصل تأين لهذه الشحنات موجبة وسالبة هذه بتحدث على سطح الحبيبة الطينية تسبب عدم استقرار يعني دايما في حالة توتر شحنة كهربائية على أي سطح تجعله في حالة توتر شحنة كهربائية على حبيبة الطين اللي هي في الأرض اللي بتنبت الزرع هذه الشحنة تسبب توتر دائم فإذا نزل عليها الماء زاد هذا التوتر فزاد اهتزازها هذا معنى الاهتزاز ثم يعني معنى آخر لنزول الماء على هذه الحبيبة أو دور آخر لنزول الماء على هذه الحبيبة هو تأثير يعني تأثير حجمي أو تأثير مادي نزول الماء نفسه قطرات الماء صبا على الحبيبات بتخليها تهتز بثقل قطرات الماء التي تحركها الرياح ده كلام علماء الجيولوجيا في معنى الاهتزاز وده سر بديع من أسرار القرآن خلاص آه، كلما كان الوسط السائلي اللي هو الماء كتير كلما نزل الماء من السماء بكثرة أو كميات مناسبة أدى ذلك إلى تباعد لأنه بينزل بيحتل حيز المية بتنزل بتحتل حيز هذا الحيز يؤدي إلى تباعد حبيبات التربة عن بعضها فإذا تباعدت الحبيبات سهل اهتزازها لأنها لو كانت ملازقة ببعضها ملتصقة بالبعض فكان هذا الاهتزاز يعني لا يحدث بالقدر الكافي اما تباعدها بيديلها حريه حركه وحريه اهتزاز اكثر من أنك من عدم وجود المي يبقى هنا الايه معجزه في ان نزول الماء تجعل يجعل ان هناك حيزا ان هناك حيزا بين هذه الحبيبات يجعل حركه اهتزازها متاحه او ميسره يبقى هي تاثير مباشر للماء وبعدين تاثير لتأين الشحنات الكهربائيه على حبيبات التربه وبعدين نيجي بعد كده نقول ان عمليه ترسيب الماء بقى فيما بين هذه الحبيبات بيخش في خزانات تحت الميه علشان بعد كده يبقى كميته الكبيره كل ما نزل الماء بكثره كل ما تشربته هذه الحبيبات ولما تتشرب هذه الحبيبات تكبر في الحجم ولما تكبر في الحجم كافراد وكمجموع بيزيد حجم الارض هذا هو معنى ربت اهتزت وربت كل ده بتاثير ايه الماء ان الله عز وجل قال فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثم حينما تربو التربه ويكون الماء في الخزانات اللي تحت الارض لانه بيخش في حيز بيحصل بالظبط ان هو البذره اللي نازله في الارض بتتشربه فلما تتشربه تبتدي تنبت هذه فاذا انزلنا الماء اهتزت وربت وانبتت من كل شيء زوج بهيج الارض ساكنه يعني في حاله الهمود نشرح تاني بس بطريقه مبسطه اخرى الارض يعني هامده قلنا هامده يعني حاله ما بين الحياه والموت كما قلنا الحبيبات ساكنه سكان الارض يعني ايه سكان الارض سكان التربه الارضيه يعني ايه سكان التربه الارضيه التربه الارضيه فيها سكان ده فيها سكان كتير جدا بيقولوا ايه بقى شوف الاحصائيات الجميله دي صحيح الاحصائيات اللي تخليك تذكر الله عز وجل ذكرا كبيرا بيقول لك في كل متر مكعب واحد من التربه الزراعيه في كل متر مكعب واحد من التربه الزراعيه فيه 200 الف حشره سبحانك يا رب سبحان الخلاق الله خالق كل شيء ما هو لما جم يعدلوا انواع الاحياء اللي هو الله رب العالمين احياء بيقول لك 5 مليون نوع من الاحياء في المتر المكعب الواحد من الارض الزراعيه 200 الف حشره و100 ألف نوع من العتة يعني نوع من أنواع برضو الحشرات 100 ألف نوع 100 100 ألف 200 ألف يعني قريب من ربع مليون حشرة في متر مكعب واحد من الأرض 20 مليون دودة خيطية دودة حية 20 مليون ولما جم يشوفوا في 10 متر مكعب وجدوا ان 25 مليار حيوان صغير سبحانك يا رب سبحان الخلاق العظيم كل ده احياء وكل ده لها يعني احياء لها تشريح ولها وظائف اعضاء ولها حياه ولها تنفس ولها غذاء ولها اخراج ولها تنفس احياء بالملايين المولينه ديت ومن القيوم على هذه الاحياء كلها بهذه الاعداد الرهيبه بني ادم فاكر نفسه لوحده في الكون ده ده هو يعني واحد من خمسة مليون نوع من الأحياء خمسة مليون واحد بس هو فاكر ان حتى هو لما بيتقوقع حول همومه وغمومه وأحزانه بيتصور ان الدنيا الكون كله متسمر حواليه هو لوحده بس وحول همومه ومشاكله وأزماته وهو ولا حاجة هو حاجة بسيطة من ضمن حاجات كتيرة جدا تسبح الله يعني ايه تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل دول بيسبحوا الله عز وجل الارض بتسبح والجزع حن للنبي عليه الصلاه والسلام يعني حاجات كتير لسه هنتناولها ان شاء الله بنقول تاني في المتر المكعب الواحد من الارض الزراعيه 200 الف حشره و100 الف نوع من العته و20 مليون دوده خيطيه كل دول في حاله ايه في حاله كمون في حالة همود لو ما فيش مية بس ما بيموتوش في حالة تحوصل تحوصل في حالة تجرثم وعلماء الاحياء واخواننا بتوع الاحياء والجيولوجيا عارفين ال- الالفاظ دي كويس يعني ايه في حاله كمون متحوصله يا لا حيه ولا ميته طبعا فيه كتير جدا جدا بكتيريا وفطريات وطحالب وفي حويصلات ديدان وفي بويصلات حشرات وفي بذور وفي بصيلات وفي آه، بصلات في يعني احياء كثيره جدا جدا في حاله همود يعني ترى الارض ساكنه هامده ها ما بين حياه وموت فاذا انزلنا عليها الماء دبت الحياة في كل هذه الكائنات ابتدت كل حاجة جراثيم متحوصلة تتحرك يعني زي ما نكون احنا فيلم خيال علمي كده تلاقي كل حاجة ابتدت وهي كده ساكتة ابتدت ايه تتحرك البويصلة الساكنة تنبت حويصلات الديدان تنشط وتتحرك الحياة دبت بالماء ده يبقى الماء ايه وجعلنا من الماء كل شيء حي لان الماء ده اول ما بينزل كل الامور دي كلها بتتحرك كل التربة بتهتز كل الحبيبات بتحتيه وهذا الهمود يتحول فجأة إلى نشاط وحيوية وتبدأ عمليات الانقسام الانقسام وامتصاص الماء الم- المية أصل الحياة المية أصل الحياة البني آدم فيه تلتين وتلتين جسمه مية وتحليل الغذاء المعقد إلى وحدات أقل ارتباطا وأكثر عددا وأكبر حجما المية بيعمل كده المية بتعمل كده لما يحصل يحصل فيه انقسام تأين بيحصل فيه تحليل للغذاء المعقد إلى وحدات بسيطة هذه الوحدات بتكون أقل ارتباطا وأكثر عددا وأكبر حجما ده معنى ربت اذكروا الله ذكرا كثيرا ده عشان تع- تعرفوا أن القرآن من عند الله عز وجل مش من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علم المتعلمين ولكنه لم يؤلف القرآن صحيح أنه الأمي الذي علم الدنيا بأسرها ولكنه لم يؤلف ولم يخط كتابا من قبل ان يبعث ولم يقرا لكي تظل امنيته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اعظم دلاله على صدق رسالته اكرر لكي تظل امنيته دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والمنصفون من علماء الغرب يقولون هذا الكلام تبدا عمليه قلت الانقسام وتحليل الغذاء الى وحدات اقل أو- و و و وبيحدث امر عجيب تاني بقى تبتدي الديدان اللي اتكلمت عنها والحشرات ديت تتحرك فتعمل انفاق في سطح التربه هذه الانفاق بتمتلأ بالميه دي خزانات وقود بقى عشان بعد كده يستخدمها النبات في الانبات تبتدي تعمل انفاق وتبتلع ده كل ده علماء الجيولوجيا اللي بيقولوه يعني الكلام ده كله علم بحت علم بس بندلل بيه على صدق القران تبتدي تبتلع كميات كبيره من الايه من الطين وتخرجها بعد كده مفككه وكثيره الايه العدد كبيره الحجم فتربو الارض زراعيه وهذا معنى اخر من معاني انها تزداد وتنتفخ وتربو سبحانك يا رب ما تحرك متحرك الا باذنك وما سكن ساكن الا بعلمك وما دارت ذره في دورانها الا بقدرتك ولا مجره في دورانها الا بعظمتك سبحانك ما خلقت هذا باطلا هننتقل الان الى احنا خلاص عرفنا يعني ايه اهتزت ويعني ايه ربت ومن ثم انبتت وشوف الترتيب البديع وشوف النظام اللي اثبته العلم الحديث في نظريات حديثه جدا طيب ليه جت ايه الارض طالما احنا اقتنعنا ان مفيش ايه بتيجي وراء ايه لها سباق ولحاق زي ما قلت ايه فيها لها ايه لها سياق وقبلها سباق وبعدها لحاق لما يكون في معنى وانا استغربت فعلا يعني ايه ال- ايه اللي جاب سيره الارض دلوقتي بعد تطور الجنين في بطن امه طبعا واحنا صغيرين كنا بنعرف او كنا فاهمين ان القران اياته جنب بعضها كده ملهاش معنى يعني صور ورا بعضها وايات ورا بعضها لا ده كل ايه في مكانها وكل ايه لها سياقها وكل ايه لها ما قبلها وكل ايه لها ما بعدها ايه مناسبه اهتزاز الارض وروبان الروبان زي ما اللبن بيروب بينمو بيكبر او زي طشت العجين وفيه العجين يربو يربو لما تحط فيه الخميره ايه المناسبه المناسبه ساقولها لك بمشيئه الله عز وجل الان نمره واحد قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم انت طبعا فاكرين اتكلمنا قبل كده عن انغراس مرحلة انغراس كيس الجرثومة blastocyst افكركم في مرحلة الانغراس او ال implantation اتكلمنا كنا بنتكلم في النطفة الامشاج فاكرين؟ اي فاكرين لما قلنا في نطفة وبعدين تحولت الى علقة والعلقة تعلقت بجدار الرحم فبيحصل لها انغراس انغراس الله عز وجل أوحى لها أن تنغرس في جدار الرحم فلما بتنغرس بيسموا هذا الكلام بالتعبير implantation يعني زرع الانجليز قالوا كده قالوا ان هو زي زرع بالظبط بيزرع بتنزرع فانغراس كيس الجرثومة في بطانة الرحم شفتوا بقى المناسبة يشبه تماما انغراس البذرة في التربة في عملية حرث الأرض ولذلك جاء التعبير القرآني بديعا نساؤكم حرث لكم يعني الرحم حرث فأتوا حرثكم أن شئتم فكأن التربة الرحمية إن صح التعبير فكأن الجدار الرحمي الذي يعني يشبه التربة في إنباته للجنين فكأنه حرث كحرث الأرض تماما يشبه الله عز وجل انغراس ال وطبعا ده كلام جديد كلمة الانغراس ده كلام جديد خالص قرن التاسع عشر نص القرن التاسع عشر في علم الأجنة يشبه انغراس كيس الجرثومة لما قلنا النطفة الأمشاج كانت ماشية بال blastomere ال morula ال blastocyst اللي هو القسيمات الجرثومية والتوتية وكيس الجرثومة التطور ده في النطفة الأمشاج مش عارفين الكلام ده احنا قلناه قبل كده انغراس بعد كده بيجي الكيس الجرثومه بتنغرس في جدار الرحم وكان في صور قبل كده مش عايز اكرر تاني عشان ما تملوش بس ممكن نبقى نكررها تاني ان شاء الله انغراس كيس الجرثومه في جدار الرحم يشبه تماما انغراس البذره في التربه في اثناء حرث الارض خلاص تيجي بقى ايه مناسبه الاهتزاز وال ان الرحم ان التربه بتربو وتزداد في الحجم طبعا احنا قلنا قبل كده برضه في الحلقات بس احنا النهارده ان شاء الله يعني بنحاول نقول مناسبة وطبعا مش منهجنا نتكلم في الجيولوجيا ولكن جبناها عشان مناسبة تعلقها بما قبلها من الآيات طبعا فاكرين ان السائل سائل الرجل قلنا قبل كده بيحتوي على مادة عجيبة تسمى البروستاجلاندين وقلناها في فيلم قبل كده وصور هذه المادة العجيبة لها أمر يعني غاية في العجب تسبب هذه المادة انقباضات واهتزازات كثيرة في عضلات الرحم يشبه تماما اهتزاز الأرض حينما ينزل عليها ماء السماء سبحانك يا رب سبحانك يا رب يعني لما لما فهي لما فهمنا التربه واهتزازها واتكلمنا في علم الأجنة وقلنا إن الرحم بيهتز اهتزازات الانقباضات وما هي إلا اهتزازات هذه الاهتزازات يسببها مادة موجودة في ماء الرجل تماما وكأن هناك مادة موجودة في ماء السماء النازل من الله عز وجل والذي سماه الله تبارك وتعالى ماء مباركا اوعى تفتكر ان المية اللي نزل من السماء دي مية عادية اوعى تفتكر ان هي ميه زي الميه زي اي ميه لا ده ربنا سماها ماء مباركا ده فيها خيرات كتيره جدا بس مش مجال الوقت نتكلم عن ماء المطر ماء مباركا وسماه الله عز وجل غيثا يعني يغيث ويحيي الارض بعد موتها وتهتز الارض بسببه وتربو وتنبت حياه بركه هكذا الماده العجيبه الموجوده في ماء الرجل تسبب انقباض التربة الرحمية إن صح التعبير هذه الانقباضات لكي تساعد في دخول الحيوانات المنوية في رحلتها المقدسة إلى حيث أراد الله عز وجل للبويضة أن تتقصب في قناة فالوب خلاص وبعدين إيه اللي بيحصل أثناء الحمل إذا يعني تعلقت العلقة وانغرست في جدار الرحم في بطانة الرحم يا ريت كنت جبت الصور ان شاء الله المره الجايه نجيب الصور دي لان بتشوف انغراس فعلا انغراس ل- ال- ال- المتحي... المتحس... المتكيسه الجرثوميه في جدار الرحم فبيزداد افراز الماده المخاطيه كلام علمي بحت يوافق ان التربه بتتشرب وبتربو اللي قلناها في بدايه الحلقه يزداد افراز الماده المخاطيه المبطنه لجدار الرحم انا مضطر اقرا عشان يبقى الكلام موثق فيصبح الغشاء المخاطي اكثر مرونه ويصبح فيه فجوات طويله مطوله ومستقيمه اللي بيحصل بالظبط بيزيد افراز الماده المخاطيه فيبقى الغشاء المخاطي اكثر م- مبطن لجدار الرحم ما احنا قلنا في غشاء مو- مخاطي مبطن لجدار الرحم بت- بتنزرع فيه ال- الكو- المتعصله الجرثوميه دي وبعدين بتخش في بطانه الرحم وبعدين بيحصل فيه فجوات أنت- انا قلت الفجوات الوقت اللي بتعملها الديدان داخل الارض ك- كلام جيولوجي بحت ما قلتش مش قلت فيه فجوات بتعملها الديدان اللي 200 الف دوده و20 مليون دوده في ال في في ال في, في التربه هنا برضو فجوات بتحصل سبحانك يا رب نفس القصه فجوات لها مهمه غريبه جدا الفجوات اللي بتحصل لها مهمه غريبه جدا جدا انها بتعمل مصفى للحيوانات المنويه مصفى ينزل منها الحيوانات اللي هي ما تنفعش يعني غير ملائمه اشكال غير طبيعيه وتس- وتفوت بس الحيوانات المنويه الصالحه للاخصاء سبحانك يا رب كلام علمي بحت يعني كلام مش تاليف ده كلام علمي بحت وكأن الفجوات ديت بتناسب بالظبط الفجوات اللي عملتها الديدان آه، تحت سطح التربة علشان تعمل أنفاق عشان المية تنزل وعلشان تبتلع هي كميات كبيرة من الطين وتطلعها مفككة فتربو الإيه الأرض الزراعية هنا برضو الفجوات تعمل عمل المصفات أقراها تانية موثقة فتسمح فقط للحيينات الطبيعية بالمرور من خلالها أما الأشكال غير الطبيعية أو غير الصالحة للإخصاب ها، فيتم تصفيتها في هذه القنوات أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كلها آيات في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم على أن أحدا غير الله عز وجل يمكن أن ينزل الماء من السماء فينبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هاتوا برهانكم على أن أحدا غير الله عز وجل يمكن أن يخلق السماوات والأرض أو يجعل بين البحرين حاجزا أو يجيب المضطر إذا دعاه أو يهديكم في ظلمات البر والبحر أو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أو يبدأ الخلق ثم يعيده أو يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قضية عقلية قضية وعظية نعم قرآنية نعم ولكن قضية عقلية أولا وأخيرا بيزداد إفراز المادة المخاطية الباطنة لجدار الرحم عشان ن- نقول مناسبة وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بعد كده هينبت الجنين طبعا دورة الرحم في أثناء الحمل بيستمر الرحم الرحم في دورته العادية كل شهر حتى إذا جاء يعني قدر الله عز وجل وأراد الله عز وجل للبويضة الملقحة أن تكون إنسانا أن يولد منها إنسان فيستعد الرحم لتقبل النطفة الأمشاش كل سا... كل شهر كل شهر لازم يحصل له كده سواء حصل الحمل وتل... والتصقت النطفة الأمشاج كعلقة أو لم يحدث هتنزل في الدورة الشهرية وانتهت القصة فلا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ولا كأن حاجة حصلت فإذا يعني أراد الله عز وجل للبيضة البويضة الملقحة أن يكون فيها حمل ها فيحصل في مرحلة في الرحم تسمى مرحلة الإفراز ينمو غشاء الرحم نموا عظيما من نص مليمتر في أثناء الحيض إلى سبعة مليمتر طبعا دي نمو عظيم جدا نسبيا بيبقى هو سمكه أساسا نص مليمتر غشاء الرحم ينمو عشان ت... يعني تقابل النطفه الامشاش بقى يحصل حمل ينمو نموا عظيما يبقى 7 ملم سبحان الله وايه اللي حصل من الماء من البذره اللي انزرعت يحصل هذا النمو كما تربو الارض زراعيته تماما مناسبه عجيبه خلاص عندما تتكون تتعلق النطفه الامشاج اذا تعلقت بقى خلاص هو بالتالي يستعد لتلقي الن- النطفة الأمشاج فينمو غشاؤه نموا عظيما من نص مليمتر إلى سبعة مليمتر إذا تعلقت البويضة تبتدي الإشارات السلكية واللاسلكية طبعا هرمونات بقى راحة وهرمونات جاية ماشية في الضلمة تعرفش بس عارفة مكانها كويس جدا سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أول ما النطفة الأمشاج تتعلق تبتدي تبعت رساله على طول بالفاكس او من غير فاكس او من اي حاجه ماشيه في الضلمه كده للجسم الاصفر في المبيض يستجيب بافراز كميات رهيبه من ال progesterone hormone خد بالك ده رايح جاي هرمونات كلها جزيئات بسيطه مين اللي علمها ان ديت او مين اللي عرفها ان العلقه تعلقت بجدار الرحم عشان يخبر الجسم الاصفر اللي موجود في المبيض عشان يبعت كميات كبيره من البروجسترون علشان موضوع الحمل اللي حصل فيبتدي آه، ينمو الرحم نموا هائلا يربو بقى يربو ازاي بقى خد عندك الارقام دي خد عندك الارقام دي الحجم من 2 مللي لتر الحجم هو اساس الرحم قد كده 2 مللي لتر حجمه سعته من جوه ها يعني الرحم العادي الفارغ من الحمل رحم ها 2 مللي لتر في نهايه الحمل يبقى 7000 مللي لتر يعني يزيد 3000 مرة خد بالك الأرقام دي يعني هو نص ملي لتر يبتدي يزيد في فترة الحمل لغاية نهاية التسع شهور يبقى 7000 ملي لتر سبحان الله يعني بيزيد أكتر من 3000 مرة وهو يفوق أي ورم سرطاني أو يا ورم خبيث في ال- سرعة النمو يعني مين اللي نماها بسرعة رهيبة جدا في تسع شهور 3000 مرة ولكن شتان طبعا بين الورم الخبيث المهلك وبين هذا النمو المبارك في- في فرق هائل يعني نمو مبارك ده ده ده حامل حامل الانسان يعني حامل الانسان اللي هو اعظم مخلوقات الله واكرم الخلق عند الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم ففرق هائل بين النمو السرطاني الخبيث المهلك المميت للحياه وبين هذا النمو المبارك في الوزن كان وزنه 50 جرام هو كان في الحجم 2 ملي ملي لتر وفي الوزن 50 جرام لو وزنته كده على الميزان 50 جرام طيب في نهاية الحمل 1000 جرام محتوياته 5000 جرام 5000 جرام 500 بتاع ده هو 1000 جرام وزن السائل الامنيوسي و500 مشيمه و3500 وزن الجنين هنا ربت مش كده ولا لا هنا ربت بقى ربت يعني ربت الحمل وانتفخ والرحم عمليات رهيبه يعني شوف سبحان الله انت طبعا لما باذن الله عز وجل هنتكلم عن المشيمه تلاقي فيه المشيمه بس اللي هي وزنها 500 جرام دي سبحان الله مصنع هائل رهيب كان فين ده وكون ازاي بسرعه كده تسع شهور كان فين ده يعني ايه المشيمه دي ويعني ايه الحبل السري ده الحبل السري دلوقتي يعني الوقت الموضه الوقت ده اللي هو يعني الفرخه بكشك زي ما بيقولوا الحبل السري بيطلعوا منه الوقت ال stem cells اللي هي الخلايا الجذعيه عشان يعملوا تطورات رهيبه في الطب كانوا غفلانين عن الحبل السري لقوا فيه خيرات كبيره جدا جدا هنتكلم عليه كان فين الحبل السري ده امتى اتكون قال لا ده حته نقطه نقطه ميه اتعلقت في جدار الرحم قال لا اتكون الحبل السري فين وامتى وازاي طب والمشيمه اللي اتعلقت بالحبل السري عشان تغذي الجنين هي تغذي الجنين بس ده موال كبير جدا المشيمه حلقه خاصه ان شاء الله عز وجل لان يعني مجال بديع المشيمه اللي هي ال- الخلاص الناس بترميه ده اللي بيسموه خلاص الولاده ده في هو ده ده مصنع تذكر الله عز وجل فيه ذكرا كبيرا مش عارف لسه في وقت ولا ايه يعني ان شاء الله بنقول ايه بقى ادا سياق ادا سياق فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني فكر كده آيات سورة الحج وترى الأرض هامدة ها، الرحم افتكر الرحم هامد 50 جرام و2 مللتر فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وقلنا ازاي بيهتز وربت وأنبتت بقى ما هو الإنبات إيه؟ الإنبات الجنين مش كده؟ وأنبتت من كل زوج بهيج ذكر وأنثى خلاص وأنبتت من كل زوج بهيج يبقى دي في مناسبة رهيبة لإنبات الذكر والأنثى من هذا الماء وبهذا الوضع المناسب ودايما سبحان الله في كثير من آيات القرآن بيجي دايما الإنبات بعد الإيه بعد برضو قضية خلق الإنسان سبحان الله نحن خلقناكم فلولا تصدقون سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون خلي بالك المناسبة ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون برضو آية الإنبات الأرض جايب عادة آية الإيه يعني فيها قضية أخطر من كده برضو كلام كتير جدا احنا مش قلت في بداية الحلقة ان في شحنات كهربية موجبة وسالبة على حبيبات التربة على حسب نوع الأرض طيب وجدوا هنا ان الحوين اللي هو الحامل للصبغي X انت عارف ال... انت عارف ان الحيوان المنوي خليه فيها X او Y وخليه المراه فيها X X فالحيوان المنوي الحامل للصبغ X بيحمل شحنه سالبه سبحانك يا رب كانه زي التربه بالظبط يعني في شحنات كهربائيه على الحوين اللي هو فيه صبغ X الحوين اللي بيحمل صبغ Y بيحمل شحنه موجبه يبقى فينا شحنه سالبه على حوين معين بيحمل ال- العلامة X عشان ما ننساش وعشان ما نتوهش الحوين اللي بيحمل العلامة Y عليه شحنة موجبة البويضة سبحان الله عليها يا إما شحنة موجبة أحيانا وسالبة أحيانا ومتعادلة أحيانا هي ح- ح- هي كده لأن ال ال هي X X فهي ما فيش X ولا Y فيها ال X وال Y موجودين في الحيوان المنوي هي فيها X X فبتحمل شحنه سالبه او موجبه او متعادله. الحيوان المنوي فيه شحنه موجبه للي بيحمل الصبغي Y وبي- وشحنه سالبه اللي بيحمل الشيء الايه؟ ال- آه، الصبغي X. لو التقى الحيوان المنوي اللي هو بيحمل الصبغي Y عليه شحنه ايه؟ موجبه. موجبه ركز معايا. التقى مع البويضه في اثناء ما تبقى عليها الشحنه سالبه. ها؟ يبقى هنا لما بتبقى عليها شحنه سالبه تجذب ايه تحس انت عارف ال- الجذب بيتم بين الشحنات المتخالف ال- ال- المتنافره يعني ايه يعني ال X بينجذب الى البتاع ده اهو الموجب بينت- بي- بينجذب الى السالب والسالب بينجذب الى الموجب الموجب والموجب بيتنافروا وده احيانا تقريبا يعني ممكن يكون سر من اسباب العقم السالب والسالب بيتنافروا والموجب والموجب بيتنافروا انما لما بتكون البويضه عليها شحنه سالبه تجذب ايه تجذب الحوين اللي عليه الشحنه الموجبه اللي هو حامل ال Y فيجيب ذكر خلاص لما بيكون ال- ال- البويضه مو- آه، عليها شحنه موجبه تجذب الحيوان اللي عليه الشحنه السالبه اللي هو اكس يجيب انثى لما بيكون متعادله يبقى فرصه الذكر والانثى 50% 50% ذكر و50% انثى بالتالي مفهومه مش مش صعبه يعني البويضه عليها شحنه سالبه او موجبه او متعادله على حسب الاحوال وعلى حسب قدر الله عز وجل فهي بتجذب تجذب ايه اذا كان عليها شحنه سالبه بتجذب الموجب اللي هو ال Y فلما بتجذب الموجب اللي هو ال Y بيبقى الذكر لما بتجذب لما بيكون عليها شحنه موجبه بتج- بتجذب السالب يبقى انثى طبعا هم بيلعبوا في المنطقه دي بقالهم فتره وعايزين يقولوا ان عايزين نعمل ذكر وعايزين نعمل انثى واحنا مزاجنا دلوقتي وكده وطبعا آه، يعني آه، بيقلوا ادبهم بيقلوا ادبهم اه يعني او بيغتروا او بيتغطرسوا بيقلوا ادبهم على الخالق جل وعلا لان هو الموضوع كله ما تلعب زي ما انت عايز بس انت بتل- بتلعب في ايه؟ انت بتلعب في خلق الله انما هو ال- المعجزه انا عايزك تخلق لي حيوان منوي خليه حيه بس بلاش حيوان منوي انا عايزك تخلق لي حيوان منوي عايزك تخلق لي خليه حيه عايزك تعمل لي بويضه والعب زي ما انت عايز يا سيدي انما تقول ان بشتغل في خلق ربنا وان انا قادر اجيب ذكر وانثى طبعا هو يعلم ما في الارحام لنا معاه لقاء عشان نقول ما هوش الذكر والانثى ان شاء الله في في آه، حلقه تسمى غيد الارحام ونتكلم عن معنى الايات الخمس ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان شاء الله نتكلم في حلقه خاصه عن العلوم الغيبيه دي بمشيئه الله عز وجل اذا هنا مناسبه اخرى مناسبه اخرى للشحنات الكهربية الموجبة والسالبة على الحوين وبين الشحنات ال- الكهربائية اللي اكتشفها علماء الجيولوجيا حديثا كله كلام حديث وكلام علمي بحت ولكن يدلك حينما تقرأ آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الأرض وعن الإنبات بعد آية خلق الإنسان وده كتيرة في القرآن تدرك ان هناك مناسبه وان السياق يحتمل فعلا ان تاتي احداث الارض بعد احداث تطور الخ- الجنين في بطن امه. ايات الحج احبتي في الله بدات بالزلزله وانتهت بيوم القيامه وما بينهما امور نراها باعيننا سواء كان في تطور خلق الجنين او في إحياء الله للأرض بالماء النازل من السماء هذه أمور اطلعنا عليها ورأيناها بأعيننا سواء بأعيننا المجردة أو تحت الميكروسكوب شفنا قضايا مشاهدة مشهودة يدلل بها الحق تبارك وتعالى على قضية الحياة والموت وقضية أنه بعدما أحيا الأرض بعد همودها وبعد موتها في ايات اخرى قادر على ان يبعث اجساد الناس التي ماتت والتي تحللت الى عناصرها الاوليه وعناصرها الاوليه تراب كما سنتحدث كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب من قبل ان نتحدث عن القضايا الغيبيه التي نحن مامورون بالايمان بها وان نعيشها لحظيا في حياتنا نستعرض بمشيئه الله بعض شرائح بسيطه يعني عن قضيه التراب والطين والماء وما اشبه فان شاء الله بنعرضها على الشاشه الان لكي ن- لكي نفسر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير المعنى كيف بدا الخلق كيف بدا الخلق انظروا كيف بدا خلق الانسان وكيف بدا خلق النبات من التربه ثم الله ينشئ النشاه الاخره السوره اللي بعدها يعني سيب الصورة إن شاء الله لغاية نخلص التراب أول مراحل الخلق التراب اللي هي في الكفين دول يؤكد العلماء اليوم بأن جميع العناصر التي يتركب منها جسم الإنسان موجودة في التراب وهذا ما حدثنا عنه القرآن يقول تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون طبعا إن كنتم في ريب من البعث سورة الحج فإنا خلقناكم من تراب ووجدوا أن جميع العناصر اللي هي موجودة في جسم الإنسان 21 عنصر موجود في جسم الإنسان موجود في التراب طبعا التراب فيه مئات العناصر ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من سلالة من طين يعني سلالة يعني إيه؟ شيء بيستخلص من الطين زي ما استخلص الحيوان المنوي شو- ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين سلالة برضه التي خلق الله منها الإنسان حيوان منوي واحد ما من كل الماء يكون الولد أيضا خلق الإنسان من سلالة من طين الماء لقد خلق الله كل شيء حي من الماء وقد وجد العلماء أن نسبة الماء في تركيب المخلوقات الحية تصل لأكثر من 70% كما قلت الماء أصل الحياة وذلك ولذلك قال تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ورأيتم طبعا كيف أحيا الله بالماء الأرض والله خلق كل دابة من ماء وشوف المخلوقات دي السورة اللي بعدها الطين خلق الله الإنسان من ماء وتراب وبالتالي نجد أن الماء يشكل ثلثي الإنسان وهذا عندما يختلط الماء بالتراب يشكلان الطين وهو أصل الإنسان يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كما قلت 21 عنصر بس بس أصلهم من التراب السورة اللي بعدها اكتشف العلماء أن جسم الإنسان يتألف من العناصر ذاتها الموجودة من العناصر ذاتها الموجودة في التراب بل في كل يوم يكشف العلماء أسرارا جديدة لتراب الأرض وآخر هذه الاكتشافات أن بعض أنواع الطين تحوي مضادات حيوية تستطيع قتل أعند أنواع الجراثيم ولذلك يفكرون اليوم باستخدام التراب لتعقيم المستشفيات سبحانك يا رب طبعا انا تذكرت على طول حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هم وقف احد علماء الغرب امامه يعني وكان سببا في اسلامه تقريبا اللي هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهم بالتراب هنا وجد وجدوا هنا في التراب مضادات حيويه ممكن هي الوحيده اللي ممكن تقتل جرثوم اللي هو اللي موجود في لعاب الكلب مره اخرى أإله مع الله القضايا العلميه بتتداخل مع بعضها عشان تؤكد عظمة هذا الدين وصدق هذا النبي وعظمة هذا الكتاب. الزلزلة لابد أن نتحدث عن الزلزلة في أول السورة. إيه علاقتها بالتراب وبخلق الإنسان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا بالخطاب للعموم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم شيء هائل خد بالك التنكير في شيء عظيم ده يشعر بالرهبة تنكير تنكير الشيء يشعر بأنه شيء مجهول شيء رهيب اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها يعني سوف ترونها الدليل مراحل الخلق اللي أخبر عنها الحق تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت المرضعة في اللغة أحبتي في الله غير المرضع المرضع هي المرأة في زمن الرضاعة سواء أكانت ترضع ولدها الآن أو لا ترضعه المرأة في زمن الرضاع يعني في الحولين بعد الولادة تسمى امرأة مرضعا سواء أكانت تلقم ثديها ولدها الآن أو لا أما المرضعة فهي التي تلقم ولدها ثديها الآن فرق هائل فرق لغوي هائل تذهل كل مرضعة عما أرضعت إنها ستذهل عن هذا الولد الل- عن هذا الولد الذي يلتصق بصدرها الآن أي هول أي هول وأنتم تعلمون يعني عاطفة الأمومة نحو هذا الغلاء نحو هذا الطفل الرضيع الذي يلتصق بصدرها ويشرب من لبنها الآن أي هول يصوره القرآن الكريم تذهل كل مرضعة عما أرضع أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر في غيظ وفي حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا قال الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النيران عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا, يا أرحم الراحمين وأمنا من عذاب يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلا- البلاغ عنك واستعملنا في دعوتك يا أرحم الراحمين ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا واجعلنا من جندك الذين قلت عنهم إنهم هم الغالبون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل في تمام الساعة السابعة والنصف بعد صلاة العشاء بمشيئة الله عز وجل نلتقي على طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله عز وجل وحول البرهان في إعجاز القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته